صندوق الدنيا هي
بانوراما دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري بانوراما دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري بانوراما دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري بانوراما دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري لو تفهم كل أصلي أوهب لك نص عصري واكتب لك الوصية على جناح الحمام ويتفرج يا سلام لم ويتفرج يا سلام مرة دنيا دنيا صندوق الدنيا عصر الصورة من أمريكا واسلوب من جوا مصر مرة دنيا دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا واسلوب من جوا مصر لو تفهم كل قصدي أو هبلك نص قصدي واكتب لك الوصية على جناح الحمام واتفرج يا سلام لم واتفرج يا سلام
الشحاتين
شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام على فرقة جوهان مشي جوا الزحام شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام على فرقة جوهان ماشيين جوا الزحام الطبلة والربابة ورفع كلام يا شحات الكلام عادات ونجام عالطبلة والربابة ورفع كلام يا شحات كلامنا عادات ونجام لو كل بق كلمة هتلاقوا المرعى واتفرج يا سلام لمع الفرقة يا سلام الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر صل على دلولها قرا للقلب الصخري الحجري الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة دنيا قرة للقلب الصخري العلي فيما الإحسان وحتى ما في قوم أكلوا أطعاما فيما الإحسان وحتى ما في قوم أكلوا أطعاما بالسحت وبالباطل عاما وسنينا بصدور القمر أصعد الكيل أسادا والجود بشر بلادا قد صعد الكيل أسادا والجود بشر بلادا والهم لحاف ووسادة يقلقنا إلى عاد الفجر الحمد لرب المقتدر آه.
يا طرة للقلب الصخري الحنين
قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا واليوم تراهم قد تبعوا دون التخذيب ذوي الحذرين بصير القوم زادا وجميع زال قدا ففقير القوم زادا وجميع زال قدا لا يدخلون الزادا بل يسمع لهما كالصبر قال الحمد لرب المقتدر سلام الله على البر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البر واللعنة تهدي يا طرا للقلب الصخري الحلم
فغني القوم ومولاه لا يمنح شيئا إياه فغني القوم ومولاه لا يمنح شيئا إياه غير الترحيب برؤياه جوعا والكرب الكفر
ويضيع الحب المكنون ويشيع الحب المجنون ويضيع الحب المكنون ويشيع الحب المجنون ويذاع السر المكنون بفضيحة سكان القصر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على المدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على المدر واللعنة نهديها سرا للقلب الصخري الحجري
سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي فإذا لم نعطي ولم تردي سأموت غريقا في ظهري الناس تئن من العيش تسأو بالفقر من الخيش الناس تئن من العيش تسأو بالفقر من الخيش السيد يمشي بالجيش مزروعا في ثوب الفقر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البدر واللعنة نوريها طرا للقلب الصخري الحجري
قد قالوا سلاما ورخاء الخير إلى الناس تراء قد قالوا سلاما ورخاء الخير إلى الناس تراء فازدادوا غلاء كثرا ككرهنا أقواسا النصير
والنصر
الحديد وصلاة الله على البديل الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البديل واللعنة نوديها ضرا للقلب الصخري العاري
فزورة
شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من انتاج النظام شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من انتاج النظام سمك لبن طماطم بصل عدد وخام مساوي حزب حاكم وهذه انتهاء سلك لبن طماطم بصل عدد وخام تساوي حزب وهذه انتهاء ولسه نشوف خلاص المدام الوينة واتفرج يا سلام لم وافهمها يا سلام
واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر روح على فين واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر روح على فين كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير ولا إن الشلية مواهبها مالي شوية وانا ان الشلية مواهبها ما شوية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية هلا بينا وشيلة ويلا لفعوا البقال اسم الله هلا بينا وشيلة ويلا لفعوا البقال اسم الله على مجلس أنت الشيلة بقى ريس فرقة كبير واحد بقى التمويه تفتكروا ده يطلع مين الحوار
وعندك يا سلام وتفرج يا سلام.
سلطان السلطانية حكم بلاد ميلاد عندك يا سلام وتفرج يا سلام.
سلطان السلطانية حكم بلاد ميلاد حرم فيها المنايا حل فيها الخراب أسس وين عينك وأعجب بالكلام حرم فيها الحلال يحل فيها الحرام بشش وعيني عينك وأعجب بالكلام وبالكلام ورحلة والسم قلب عبد ويتفرج يا سلام لم على الخشة يا سلام
دوار دوار اشتري فهي المرار دوار دوار دوار اشتري فهي المرار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار دوار دوار دوار دوار عشت الفقير مرار دوار دوار دوار عشت الفقير مرار نهار ليل وليل وداير جوا الدوار نهار ليل وليل وداير جوا الدوار أرزاق الناس سهيلة وكلاب الغاب خضار أرزاق الناس سهيلة وكلاب الغاب خضار وحمول الناس تقيلة من وقفة الانتظار حمول الناس تقيلة من وقفة الانتظار والجيش بالعيش بيحلى والحلم له مدار والجيش بالعيش بيحلى والحلم له مدار إن كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى دنيا والدور يدور عمار إن كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى دنيا والدور يدور عمار إذا هذا كله يجرى ومن غير انتظار إذا هذا كله يجرى ومن غير انتظار يحزقش حاجة نكتة فيسميها الحوار يحزقش حاجة نكتة فيسميها الحوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار من أول المدار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار
أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في بداية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم النهاردة جبتكم للمناقشة في الإطار تسمعوني وأقول لكم هكذا يبقى الحوار بس قبل الاحتدام خلوا بالكوا صحصحوا حد اثناء الكلام يتنقل من مطرحه كل عام وانتم بخير النهارده في بلدنا اي واحد عنده حق يبدي رايه في اي حاجه الا في السياسة لا احنا اه ديمقراطية بس في حدود الحدود تيجي شلة ماركسية او مزايد او حقود كل عام وانتم بخير في كلام عن مشكلات هما مالهم بالبلد حد جاع او حد مات كل مولود ولد فيه تفاوت في المعايش ايوه بس الحقد عيب والمثل بيقول يا غايش كل هدمة وليها جيب كل عام وانتم بخير اما شغل التنظيمات واللي دايرين يلطموا يبعتوا لي وفد منه ما اقتنعش هفرمه واحنا برضك عيلة واحدة والرغيف هنقسمه يجي واحد مش فاهم لي يعني ايه هنقسمه كل عام وانتم بخير فامشوا احسن من سكات على الحوار المستقيم احنا برضك فلاحين نعرف العيب من قديم واحنا مجتمع سلام والسلام يعني السرور والتسامح والظهور والمحبة والعطور والمباني والأغاني والأماني بالبخور والمباهج في القصور والقناعة في الكفور واحترام الأغنياء زي شارات المرور والكبير يفضل كبير مهما يغلط أو يجور والصغير مش ضروري إنه يكبر أو يثور والجعان يبوس إيديه لو يبات من غير فطور ليه؟ لأن الشكوى عيب والنجوم غير الجذور هكذا نبني السلام والسرور على الناس يدور أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في نهاية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم
زليخة وجوزيف شوف عندك يا سلام لما بالترج يا سلام زليخة شغل كرتة وجوز فنجان شوف عندك يا سلام لما بالترج يا سلام زليخة شغل كرتة وجوز فنجان تروت وراوتها ما شاي تشايف والديران بلدك عزيزة ولا جود حرام ديران وراويتها ما في شاي والديران بلدك عزيزة ولا جوز حرام ولا العزيز مغير أو راضي بالبيلموي ولا يا سلام لا معكوسة يا سلام قابلته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزي طعم أمره لذيذ هويته يا عزيز قابلته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزي طيب قوي ولذيذ هويته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالسلال عيونه كالغزال وريقه كالسلال وراش استقلال تبحر بالمعيز لغيته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالزلال عيونه كالغزال وريقه كالزلال ورشق سفلان صحر بالمعين بغيته يا عزيز وعدني بمليارين في ظرف رقصتين وعدني بمليارين في ظرف رقصتين هلاقي زيه فين طلعنا من جليز وافقته يا عزيز وعدني بمليارين في ظرف رقصتين وعدني بمليارين في ظرف رقصتين هلاقي زيه فين طلعنا من جليز وافقته يا عزيز رقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز رقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز وصحلي اللذيذ فتحي عبد العزيز غمسته يا عزيز ورقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز رقصنا يا عزيز واسمك يا عزيز وصحلي اللذيذ فتحي عبد العزيز غمسته يا عزيز فهمني الواد اوام خلع من من كلام فهمني باظت ونام وصبحنا ببرتيز وصرفنا يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي للذين فادي عبد العزيز غمسته يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي للذين فادي عبد العزيز غمسته يا عزيز فيهن الواد قوام خلع من دون كلام فيهن الواد قوام خلع من دون كلام دخل وزر ونام وصبحنا ببرتيز وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز انا ويا المعين عشانك يا عزيز انا ويا المعين تطير صهيونية طغينا وبليز بحبك يا الله ورحمة يا عزيز واسنا يا عزيز رأسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي بالعزيز زاد عبد العزيز خمسته يا عزيز رأسنا يا عزيز واسنا يا عزيز رأسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي بالعزيز فتح عبد العزيز المسؤول عزيز فهمني الواد أوام خلع منه الكلام فهمني الواد أوام خلع منه الكلام دخلنا وزب ونام وصبحنا التركيز وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز أنا ويا المعيز عشانك يا عزيز أنا ويا المعيز قطعت الصحية طلعنا والإنجليز بحبك يا عزيز وأعزك يا عزيز بحبك يا عزيز سيما
فرد يا سلام أبدال الأوعجوز حفاكم للمكان مخرج الروايح مجدد السكان صوائعية من توليد المنام من مخرج الروايح مجدد الزكام عند الصوائعية من توليد المدام والكل لك خاطرك واخد مليون وسام ويتفرج يا سلام لمعة سيما يا سلام الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغى عيون والفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغى عيون يا خسارة الفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون عيل طنهان بشبابه مغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته كمان بتكون عيل عيل طنهان بشبابه ومغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته مراته كمان بتخون ودلال بتموت بعطية وعطية ماهوش مضمون لا بتقيس بينا التش ملوش تاج مأمون ودلال بتموت فعطية وعطية ماهوش مضمون لا بتقيس بينا التشة أخت الأستاذ مأمون والطنط ماريكا اللهوة اللي مراتها المأذون اللي مرات أم هدارة أخت محمد سعدون والطنط ماريكا اللهوة اللي مراتها المأذون اللي مرات أم هدارة اخت محمد سعدون اللي معلق نبوية بنت الاستاذ مأمون اللي معلق نبوية بنت الاستاذ مأمون تلك المتعقد خالص جايب له شجع مجنون وشالوه عرض المعبود ذبحناها بخمارة وشالوه عرضة معبود البطلة هتشرب نجدة مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون عنتر وعبلة
عندك يا سلام لما طيب يا سلام عندك باقي الشوارب بس مفيش كلام عندك يا سلام لما طيب يا سلام عندك باقي الشوارب بس مفيش كلام يكتب ليش الضرايب ودولة ونظام الشطة سلطوناية والنفاس كان يفكش الضرايب والدولة والنظام في الشرطة السمسون رايب والنظارة كام والعلم بالمضاربة ويراهن بالهدام ويتفرج يا سلام يا مرعبة يا سلام
سري الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة سري الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة صاحبت فيكي قلب فارس وجبتهم بك المغارة صاحبت فيكي قلب فارس وجبتهم بك المغارة عملت فيها نص بلا ولبست بربع الطهارة اه عشان تعدوا بنت بوي ابو الشوارب مستعارة عشان تعدوا بنت بوي ابو الشوارب مستعارة يا هبلة يا ام دماغ رومانسي يا مفخراني بالتجارة يا أستر الحريم تفاهة يا نحسي يا أكبر شرارة يا أستر الحريم تفاهة يا نحسي يا أكبر شرارة دفعت فيك دم قلبي وطلعت بيع بالخسارة وطلعت بيع بالخسارة وطلعت بيع بالخسارة
وعندك يا سلام لما تتفرج يا سلام على عاملة بنت مالك عمارة السلام شوف عندك يا سلام لك واتفرج يا سلام على عاملة بنت مالك عمارة السلام دلوقت النوادي اللي اتفرجت مدام أيوبة في المدارس مهلوبة في الغرام دلوقتي النوادي اللي اتفرجت مدام مهلوبة في المدارس مهلوبة في الغرام كشف السن يا ناس كشفت ما ساعة كم واتفرج يا سلام انا العبلة يا سلام
ودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت الشوارب كتير من الحليب عودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت الشوارب ضرير من الحليب واموت اسمع كلمة وادوب طعم حليب واموت اسمع زيدة وادوب طعم حليب واشم في المخدة وانام فوق النسيم واشم في المخدة وانام فوق النسيم وكلم نومي عنك وخلت النور عليك وضاب الحق مالك وخارج يا غشي وكلم نومي عنك وخلت النور عليك وضاب الحق مالك مبارك يا غشيم بحبك يا مغفل واروح فيك الجحيم بحبك يا مغفل واروح فيك الجحيم ولو عن طريق والغم حياتي بالقديم ولو عن طريق والغم حياتي بالقديم ده حياة قلب القديم ده حياة قلب القديم جايزة نوبل
شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام مواطن تحت عالي شكل لحد ونام شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام مواطن تحت عالي شكل لحد ونام بارك كلمة بدرك وسميها سلام يقال الجرايد باري مرش كلام وباري اللي بقرا وسميها سلام وفي قار القرار التاريخ معرفش كتاب من يوم يا ضنار يا بيشالف الكلام ويتفرج يا سلام على الشرب يا سلام
لما معاني نجيب نيادو خزيجة لوبن هات يعني ملاك بيجي يا بيجي نوبة يبقى النوديان أهل الدنيا ماشية جنب بالمنظار يبقى الثانية 12 ساعة يبقى اليوم ليل ونهار يبقى القاتل شخص ضحية والقلب والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار لما معاني نجيب نيادو خزيجة لوبن هات يعني ملاك بيجي يا جايزة نوبل يبقى النودية يعني الدنيا ماشية جنب بالمنظار يبقى القاتل شخص ضحية والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار
ايوه يا لجنة لوبن بيه اقعد ازاي بتلجني ايه ايوه يا نجمة لوبن بيه قاعدة ازاي بتلجني ايه انا مش فاهم حاجة صراحة لما القاتل ياخد جايزة اذا من دون تلبسه اباحة يبقى يا اما اللجنة دي بيضة او له اخذ رئيسها حمار يبقى لجنة الناسوسة لجنة وجتوس الدين حوسة يبقى لجنة الناسوسة لجنة وجتوس الدين حوسة يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا هواي يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا هواي تبقى اللكمة بدل الكلمة والكاتب يمسك من شراب يبقى الراعي يعني الشاعر يسكن شقة في بيت قصيدة يكتب دنيا كل أشعار من كلام
شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على المدعو له ما يساوي وزير الاملاء شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على المدعو له ما يساوي وزير الاملاء في الحكم الانتخابي المسرح السلام سارق بالبلطجية وإذا كان القدام في الفصل الانتخابي من مسرح السلام سالم بالمنطقية وإذا كان القدام عشان ضمن عبوره من دايرة الانتقام ويتفرج يا سلام على عيسى يا سلام
اللي يسوي بيه العيسوي بيه اللي يسوي بيه العيسوي بيه فقد بالبكتان العيسوي بيه اللي حبسه كمان العيسوي بيه ملك الأمناء العيسوي بيه والمحتالات العيسوي بيه
وشغول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة وشغول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة سبح ربه من قباسة حكى دين بأمرية مشض عليه اللي يسوي به العيسوي بيه اللي يسوي به العيسوي بيه صاحب البكتان العيسوي بيه إلى حبس كمان العيسوي بيه ملك الأمناء العيسوي بيه والمقتالات العيسوي بيه
بشرى لجميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباسة بشرى لجميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباسة سبحان الله من أنباسة فأكل من إمد لحبك إيديه لا أسوي بيه العيسوي بيه لا أسوي بيه العيسوي بيه فقد البكتان العيسوي بيه ولا حب السكنان العيسوي بيه من كل بنات العيسوي بيه ولا محتالات العيسوي بيه
من أجل ضمان الحرية لجميع تجار البطلية من أجل ضمان الحرية لجميع تجار البطلية لا يسوي به مية المية هيخلي القرش بربع جنيه لا يسوي به العيسوي بيه انتكبوني العيسوي بيه خلي جوعك ريح العيسوي بيه خلي يحيى امين العيسوي بيه ابن ام امين العيسوي بيه العيسوي بيه العيسوي بيه العيسوي بيه السلام
وعندك يا سلام لما اتفرج يا سلام هدية مسرحية على كتف السلام شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام هدية مسرحية على كتف السلام سلام كلام أذان وعليكم السلام مع العالم غلام عايزين كلام سلام كلام ألام وعليكم سلام على الألام عايزين كلام والحالة بينا يا سلام يا كرم واتفرج يا سلام ده مع المسرح يا سلام
سلامة اه يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة والمليدة رجعت بسلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة
مصري يوم نارت شبرا من تحت نفقها ومجاريها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها مصري يوم نارت شبرا من تحت نفقها ومجاريها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها في الغن والمدهون شفايف غرقانة وسايحة بلاوية زي الدرويش اللي حنتنا سرقوه وباعوه بيعنا سلامة يا سلمى يا سلامة كوكاكولا جد السلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة كوكاكولا جد السلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة
نشروا الإعلان ملو الجرنان والبراويل الذهبية والتلفزيون الصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية نشروا الإعلان ملو الجرنان والبراويل الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية اشرب يا خفيف بطلت خريف بلاطيز التربة الوطنية اشرب يا خفيف بطلت خريف بلاطيز التربة الوطنية كوكاكولا تسوق وتروق ضد الأفكار الهدامة سلمى سلامة تريدينا ورفرف يا حمامة سلمى سلامة
على مصر التانية أم علامة سلمى سلامة تريدينا ورفرف يا حمامة سلمى سلامة على مصر التانية أم علامة
ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عيني اللي باعوها لا تغير لون ولا تمنى ولا تسلسل وضروها ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عيني اللي باعوها لا تغير لون ولا تمنى ولا تسلسل وضروها تحت المواعيد من بين النيل تحت المواويل من بين النيل بتخلي ولادها يغنوا تسرح غناوينا بحوالينا على نغرة بكرة الرسامة
تولد والأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولد والأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولد والأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولد والأم بالسلامة
عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل والنخل العالم طافي والجذع الواطي ذليل النخل العالم طافي والجذع الواطي ذليل والريح العاكس الجالس والريح العاطبة فيه الريح العاكس كالس والريح العاطبة فيه وتعكر لونها من هم الناس يا خليل الناس متعكر لونها من هم الناس يا خليل عطشان والنجد بلدنا والزرع اخضر وجميل عطشان والنيل في بلدنا والزرع اخضر وجميل وانا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل انا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين عشت دليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين عشت دليل ودليل حب عمايل ودليل الحب قليل ودليل الحب عمايل ودليل الحب قليل وانا كل ما اقول التوبه تطويل المواويل تترك في القلب جناين تبكي فيها الزليل ده انا كل ما اقول التوبه تطويل المواويل تترك في القلب جناين تبكي فيها الزليل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامها بديل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامها بديل سكة ومحصودة لينا يطويها جيل ورا جيل سكة ومحسوبة لينا نطويها جيل ورا جيل السوق مترد خطوينا بالليل تدوي الأناديل عالسوق مترد خطوينا بالليل تدوي الأناديل حوالينا اللوم حبابة ومعانا العقل ده ليه والشمس دي بتصب صبابة والمنبع ده نهر النيل حوالينا قلوب حبابة ومعانا العقل ده ليه والشمس تصب صبابة والمنبع نهر النيل والنام علينا يلوموا ملهمش علينا سبيل موشوط العشق بنام والشوق الورد أصيل موشوط العشق بنام بنام والشوق الورد أصيل ودوني عن سبيل ودوني عن سبيل ودوني عن سبيل
النبي دوك